اسمه القدوس
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين أعيد على مسامعكم الجزء اللي سمعناه في إنجيل العشية عشية يوم 17 هطور جزء من العظة على الجبل من الإصحاح الخامس من بشارة معلمنا متى البشير بركاته علينا أمين لما رأى الجموع صعد للجبل فلما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم والمجد لله دائما أبديا أمين أحب في البداية أن أنا أهنيكم ببداية صوم الميلاد صوم الميلاد البتولي وده الصوم اللي بنختم بيه السنة الميلادية وبنستعد في بدايات السنة الجديدة الميلادية باستقبال عيد الميلاد المجيد بنختم السنة بالصوم ونبتديها بالصوم لأن الصوم شكل من أشكال العبادة الروحية اللي بتهيئ الإنسان واحنا النهارده 16 هطور وبكره 17 آه، دايما صوم الميلاد يبتدي في النص الثاني من شهر هطور وشهر هطور آه، شهر بنسميه شهر الزرع وده الشهر اللي بيبقى فيه الارض مستعديه ان احنا نزرع فيها بحسب السنه الزراعيه القديمه من ايام الفراعنه وشهر هطور بنسميه آه، ابو الذهب المنصور وإن فاتك زرع هطور انتظر أو استنى لما السنة تدور يعني الزرع في الشهر ده عشان كده الكنيسة بتكلمنا في نص الشهر الأولاني عن مثل الزارع وفكرة الزرع بصفة عامة آه، في الصوم بنستعد طبعا بنستعد بالصلوات بالقراءات بالتسابيح لغاية آه، يوم عيد الميلاد لكن الحقيقة أنا عايز أبتدي وياكم سلسلة من العهد القديم من أحد الأسفار اللي بنسميها الأسفار القانونية الثانية من سفر يشوع ابن سيراخ والعزة على الجبل في العهد الجديد لها صدى كان في العهد القديم في أسفار كتيرة وفي آيات كتيرة فاخترت إن أنا يكون شهر يكون فترة الصوم دي أتأمل وياكم في بعض موضوعات من آه، سفر يشوع ابن سراخ السفر نفسه بنسميه سفر حكمة يشوع ابن سراخ سراخ ده اسم العيلة أو اسم ال- الاسم الكبير بتاع العيلة هو اسم يشوع ابن العازر ابن سراخ عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وكان من الكتبة والحكماء وكتب السفر بتاعه باللغة العبرية وكتبه في أورشليم وكان يعتبر واحد من وجهاء مدينة أورشليم من الناس اللي بيحتلوا مناصب رفيعة فيه لما بنقرا في السفر السفر 51 اصحاح لما بنقرا فيه بنعرف انه اشار ان له امراه كان متزوج ويقول كده امراه احسن اختيارها كمان كان له اولاد رباهم بحزم وحكمه وعاش في بحبوحه من العيش يعني ما كانش فقير كان عنده مصادر دخل ومع منصبه الرفيع دهوت حياته كانت حياة فيها نوع من الكفاية الكاملة كتب السفر وكتبه بنفس الصياغة بتاعة سفر الأمثال سفر الأمثال عبارة عن مجموعة من الحكم ففي حكم كتيرة زي ما هذكر لكم بعد كده و آه، كتب كده في سفره رسم تأديب العقل والعلم في هذا الكتاب يشوع ابن سراخ الأورشليمي الذي أفاض الحكمة من قلبه عشان كده عرفنا أنه هو اللي كاتب السفر لأنه ذكر اسمه في الشاهد ده السفر زي ما بقول لكم شبيه بسفر الأمثال بيتكلم عن موضوعات كتيرة أهمها العلاقات الإنسانية المال الأعمال الأخلاقيات الأسرة يتكلم عن المرأة يتكلم عن التأديب يتكلم عن التربية موضوعات كتيرة ومكتوبة آه، في اللغة العبرية بطريقة آه، منظمة لكن ما فيهاش القافية بتاعت الشعر أو بتاعت القصائد آه، كان الهدف بتاع السفر انه يحفظ لشعبه آه، قيم الحياه وقيم النجاح ان ما يبقاش الواحد عايش من غير وصيه ولما ابتدى يكتب الحاجات دهيت كلها ويتكلم عن السلوكيات آم، لما بنقرا في السفر ده السفر ده طبعا آم، مطبوع ويا بقيه الاسفار القانونيه الثانيه مطبوع لوحده كده اسمها الاسفار القانونيه الثانيه زي سفر المكابيين الاول والثاني وطوبيت او طوبيا ويهوديت وحكمه يشوع ابن سيراخ وتتمه دانيال وتتمه استير آم، طبعا احنا بنستعين بالاسفار القانونيه دهيت مثلا في يوم الجمعه السادسه من الصوم الكبير بنقرا سفر طوبيا كله على بعضه في صلوات باكر النبوات هو اهتم بالحكمه واهتم بمخافه الله الانسان اللي يعيش في مخافه الله واهتم وده الاهتمام الكبير بتاعه بحفظ الوصيه ان الانسان يعيش بالوصيه وفي السفر بتاعه شيء مهم جدا انه في اصحاح 42 كتب تسبحه كبيره يسبح الله في اعماله وفي اصحاح 44 كتب مديح كبير للقديسين والشهداء بالصوره دهيت السفر آه، مليان من الحكمه وده شيء بيحتاجه الانسان النهارده و لما نشوف في السفر ده هنلاحظ ملحوظة غريبة قوي ان في اكتر من 150 آية كلها بتبتدي بكلمة لا تكن لا تكن لا تكن بيسموها اللا الناهية يمكن يفكركم بالعهد القديم في الوصايا لا تسرق لا تقتل لا تشتهي مال غيرك لا تبتدي بحرف الله في السفر ده بقى لما تبتدي تقرا فيه هتلاقي عبارات كتيرة وآيات كتيرة كلها تبتدي بالعبارة دي لا تكن والحقيقة هي بتخدم موضوعات كتيرة خالص لكن ممكن نجمعها في عدد من الموضوعات ونحطها في صورة آه، عنوان ونطلع معظم الآيات اللي في السفر اللي بتدور حوالين العنوان ده أنا النهاردة عايز أكلمكم عن عنوان لا تكن قاسيا لا تكن قاسيا في آية في إصحاح سبعة بيقول العبارة الجميلة دي بيقول لا تستهزئ بأحد في مرارة نفسه فإنه يوجد من يخفض ويرفع يمكن الكلمات تبقى جديدة على ما سمعنا بس أرجوك تفهمها وياي لا تستهزئ بأحد في مرارة نفسه يعني واحد يبقى الدنيا جت عليه وتيجي أنت تستهزئ بيه كمان فإنه يوجد من يخفض ويرفع بالظبط زي ما العذراء مريم قالت ايه انزل الاعزاء ها، الكراسي ورفع المتضعين يوجد من يخفض ويرفع في ربنا في آه، ضابط للكل في كل الحياه لا تكن قاسيا طبعا القسوة عكسها الحنو أو الحنية باللغة الجميلة يعني اللغة العربي بتاعتنا لا تكن قاسيا كنش قاسي لأن القسوة شكل من أشكال تحجر القلب وفي العزة على الجبل اللي احنا قريناها دلوقتي طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض إنسان الوديع الحنين العالم مع انتشار الخطية فيه تزداد القساوة في قلبه تزداد القساوة وتلاقي واحد بيظلم أخوه واحد في الأسرة أطراف بيعتدوا على بعض وتلاقي شعوب بالمثل كده ويبقى فيه قسوة وأرجوكم تنتبهوا مجموعة الموضوعات اللي نتكلم فيها بنعمة ربنا دي عشان تراجع عليها نفسك وتدخل للعام الجديد وقلبك صح وحياتك صح علشان تقدروا تعيشوا ويايا في المعنى ده عايز اقرا لكم موقف من العهد القديم بيبين يعني ايه قساوه ويعني ايه حنو موقف القانا الرجل والزوج لحنة أم صموئيل واللي كان عنده زوجة تانية اسمها فننة وكانت فننة دي الله أعطاها نسل وحنا ربنا ما أعطاهاش نسل فكانت دي بتغيظ دي بتغيظ شوفوا بقى موقف الزوج هيبقى ايه أقرأ لكم النص كده لما كان الوقت وذبح القانا ذبح ذبايح يعني أعطى فننة امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة وزع عليهم الذبايح دي أما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة اللي ما عندهاش أولاد لكن الرب كان قد أغلق رحمها تخلفش وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها تصور ربنا يدي عطايا لإنسان يوم يستخدم العطايا دي عشان يغيظ إنسان شوفوا القسوة أكمل لك وهكذا صارت صار سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها كل ما يجي مواسم أعياد تغيظ حنة مش مرة ولا اتنين ده بقى أسلوب حياة فبكت ولم تأكل حنة طبعا فقال لها ألقانا رجلها شوف بقى الموقف الجميل اللي هيحصل ده يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك هو عارف السبب طبعا ما عندهاش أبناء أما أنا خير لك من عشرة بنين شوفوا بقى الحنية التي تظهر حتى في الكلمة البسيطة هو عارف مراته زوجته حنة لماذا تبكين لماذا لا تأكلين لماذا يكتئب قلبك أما أنا فخير لك من عشرة بنين أنا ما أعرفش أرقانة جاب الكلام الحلو ده إزاي وطيب خاطر زوجته إزاي طيب خاطرها واحد تاني كان ممكن ينظر للأمر ده ويدي تقدير واحترام للأولانية اللي عندها أبناء والتانية دي يهملها أو يطردها أو أو أو شوف بقى الصورة الحلوة فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلوه وبعدما شربوا وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس واحدة بتغيظ فيها على طول مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نظرا وقالت الصلاة بتاعتها بقى يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مزلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياتي ولا يعلو رأسه موسى يعني ما يحلقش شعره شوف بقى ال- الكلام طيب اللي قاله ألقانا زوجها ثم هي وهي مرة النفس ودي كلمة صعبة جدا وقفت تصلي وتقول يا رب لو أعطتني وما نسيتنيش وأعطتني نسل اللي هتدهوني ده أنا هقدمهم لك هقدمه لك ويبقى مكرس عندك يخدم بيت الله طول أيام حياته كان زمان تطويل الشعر علامة هذا التكريس ولا يعلو رأسه موسى أرجوكم تحطوا في ذهنكم دلوقتي شكل إنسانة تحمل قلب قاسي رغم إن ربنا عطاه نعم عطاها ولاد والتانية مرة النفس ولكن زوجها يكون ممتلئ بالحنية ويقول لها العبارة الجميلة دهيت شوفوا الحنية بتاعت ألقانا كان فيها شكل إيه أولا كان زوجا محبا زوج بيحبها فأول حاجة عطالها نصيبين من الذبائح يعني كرمها أكتر نمرة اتنين في هذا الحب أعلنه نمرة ثلاثة اهتم بمشاعرها الحزينة ممكن الواحد يبقى كده كلامه ناشف شوية يروح يقول لها مثلا ولا يهمك كلمة ناشفة كده لكن هو قال لها الموضوع بشكل جميل قوي يقول لها أما أنا خير لك من عشرة بنين يعني أنا صاحي زوجك لكن اعتبريني كأني عشر أبناء لك يعني أنت الأغنى وأنت الأكثر وأنت الأحسن وانت قيمتك عندي عاليه فاهتم بمشاعرها الحزينه ويقول لها لماذا تبكين لماذا لا تاكلين لماذا يكتئب قلبك والاحلى من كده اني اقول لها العباره اللي تطيب خاطرها كتير خالص تطيب خاطرها انا عايزك اول حاجه في انك لا تكون قاسيا انك تختار عباراتك تختار العبارة أو الكلمة أو الجملة اللي تطيب خاطر بيها الآخر ممكن واحد يجي يشكي لك حاجة تروح قايل له إيه ما أنت تستاهل ما أنت اللي جبته لنفسك مش كده برضو آه ده شكل من أشكال القسوة ما أنت اللي وقعت نفسك ومفردات كتيرة خالص لكن ألقانا النهاردة وفننا بيدونا المثالين بتوع القسوة والحنية في يشوع ابن سراخ بيشرح لنا الموضوع ده بقى بتفصيل وبآيات تعالى عشان يبقى كلامنا محدد عايز أدي لك أو أحط قدامك ثلاث دروس ممكن نتعلمها من يشوع ابن سراخ وحكمته واحد لا تستهين بمشاعر الآخرين أبدا مهما كانت المشاعر دهيت أحيانا الأب والأم يبقوا قاعدين وعندهم ضيوف وبعدين طبعا ضيوف قبل زمن الكورونا يعني دلوقتي مفيش ضيوف يوم ابنهم ولا بنتهم يقول كلمة أو يقول عبارة كده يروحوا يتريقوا على ابنهم ويقولوا له ايه اصل ده الفيلسوف بتاعنا او دي الفنانه بتاعتنا نوع من التريقه مش نوع من المديح لا تستهين بمشاعر الاخرين مثلا احيان ماما في البيت تعمل الشوربه تكون سخنه يوم ال- الولد او البنت يجي يشرب يقول اه سخنه خالص يروح ابوه او امه يقول له بلاش دلع بلاش دلع على ايه هي فعلا سخنه ايه الدلع اللي فيها يعني ما فيهاش دلع دي الحكايه لا تستهين بمشاعر الاخرين مهما كانت مهما كانت صغيره مهما كانت بسيطه وما تنساش العبارة اللي قريتها دلوقتي يقول لك كانت مرة النفس دي كلمة كبيرة خالص ربنا يحفظكم من مرارة النفس النفس تبقى مرة يقول لنا في الآية اللي قريتها لكم في يشوع ابن سراق في عدد سبعة في إصحاح سبعة لا تستهزئ بأحد في مرارة نفسه فإنه يوجد من يخفض ويرفع شوفوا حنا بقى لما نادرت النذر جالها صموئيل وقدمته وصموئيل ده اللي في طفولته الله يكلمه كلكم فاكرين لما الله كلمه وعالي الكاهن علمه يقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع عبدك سامع ده كان طفل صغير شو بقى الكرامة يعني اللي كانت محرومة من النسل ويعني كلمة محرومة دي كلمة مش يعني مش في محلها قوي لكن في الوقت المناسب الله أعطاها ده يمكن يكون الله تأخر عنها عشان يعطيها صموئيل العظيم زي بالظبط ما تأخر عن أليصابات فأعطاها يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء يقوم صموئيل البكر بتاعها هذا النبي العظيم في العهد القديم وما فيش حد من أنبياء العهد القديم تكلم الله معه في طفولته ده نعمة تانية نعمة تانية يا بختك يا حنة يا بختك ده الغيظ اللي كانت بتغزهولك التانية دي وصرتي مرة النفس ربنا جبر بخاطرك وعطاك نعم لأنه يوجد من يخفض ومن يرفع في أحيان الإنسان ينسى قدرة الله أو ينسى حضور الله أو ينسى يد الله التي تعمل وزي ما بقول لكم كده أمنا العذراء قالت في التسبيحة بتاعتها أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين آية تانية من آيات سفر يشوع بن سراخ لا تكن قاسيا يقول كده لا تحزن النفس الجائعة ولا تغز الرجل في فاقته فاقته يعني فقره تصور واحد كده مثلا فقير وحضرتك بتاكل مش لاقي هو الأكل وانت عمال تاكل الأكل المتوفر عندك بصورة واسعة خالص بتغيظه إن كان أكل اللحم يعصر أخي مش هاكل بولس الرسول يقول كده مش هاكل عشان أنا يهمني أخويا اللي قدامي يهمني ما غزوش يهمني إن أنا ما يبقاش فيه استفزاز له ومرة تانية يقول وأنا بكلمك على لا تستهين بمشاعر أحد مرة تانية يقول إيه لا تعير المرتد عن الخطية اذكر أن بأجمعنا نستوجب المؤاخذة خدوا بالكم من الآية الجميلة دي لا تعير المرتد عن الخطية يعني واحد أخطأ غلط تقوم حضرتك إيه بقى عامل نشر لهذا الخطأ وعامل إعلان عن هذا الخطأ وعمال ماسك في سيرة الشخص ولا تنتهي أو واحد تاب وساب الخطية تقوم بعد شوية تيجي تقول له هو أنت نسيت نفسك أنت فاكر عملت إيه وخليت إيه طب ده تاب خلاص لا تعير المرتد عن الخطية اللي رجع من الخطية ما تعيروش بخطيته ما في أم كده وهي بتربي تمسك ابنها وتقول له ايه مش غلط اللي عملته النهارده ده لا معلش يا ماما تقول له انت فاكر الاسبوع اللي فات لما كنا عند بيت خالك عملت ايه طب معلش يا ماما فوتي انت فاكر الشهر اللي فات لما كنا عند بيت جدك عملت ايه وبعدين تقول له فاكر الصيف اللي فات لما رحنا وتفضل جايبه له ملف ملف يقول لامه دي انت بتشتغلي ايه؟ انت بتشتغلي ام ولا بتشتغلي شغلانه محقق ولا محا يعني بتشتغلي ايه؟ ده احد اخطاء التربيه احد اخطاء التربيه لا تعير المرتد عن الخطيه اذكر ان باجمعنا نستوجب المؤاخذه يعني خد بالك هفكرك بحاجة في حكاية لا تستهن بمشاعر الآخرين كلكم فاكرين البيت اللي كان حزين إن ابنه مشى والأب قعد حزين وفي يوم الابن رجع أبوه قابله بكل الفرح وبالحضن وبالحلة الجديدة والخاتم والحذاء وذبح العجل المسمم مفيش بعد كده ويعني زي ما بيقول كده أقيموا الأفراح عملوا أفراح شوف حنية الأب في المقابل الأخ الكبير راجع من الغيط شاف أفراح في البيت وشاف زيطة وأصوات أغاني فسأل هو في إيه أنا سايب البيت الصبح عادي قال له ما قدرتش ده أخوك رجع موقف لا يمكن ان يقابله الانسان الا بمشاعر الحنيه والفرح. اخويا رجع، اخويا اللي كان تايه رجع. يوم صاحبنا بقى يرفض انه يدخل البيت. ويدخل في دور القسوه. ويتهم اخوه هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني. يتهم اخوه. واتكلم في الماضي طب اخويا رجع النهارده بقى كويس كويس انه رجع في مكسب اكتر من كده حنو الاب وقسوه الاخ ابوه ياخده بالحضن وما يخلوش يكمل عباره اجعلني احد اجرائك وياخده في حضنه ويضمه وخلاص ولا يحدثه في الماضي في المقابل الاخ الكبير المفروض العاقل الكبير المفروض يعني انه يكون خد من ابوه شويه حنيه يرفض انه يدخل ومتاسف في الكلمه ينكد عليهم في يوم الفرح شوفوا القسوه النكد ده شكل من اشكال القسوه ينكد عليهم وابوه يدخل يخرج له ويحاول طيب خاطره وصاحبنا رافض وابوه يقول له كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد ده يوم فرح لكن هو في كده اللي يثير النكد شكل من اشكال القسوه اول حاجه بنتعلمها لا تكن قاسيا لا تستهن بمشاعر الآخرين أبدا الأمر الثاني دايما عندما تقابل المعوز المحتاج أعطيه الصدقة شخص محتاج يقول كده في يشوع بن سراخ لا تهمل الصدقة ومرة تانية يأكد على أربع أفعال مهمة يقول لا تأبى إعطاء البائس سؤله ولا تحول وجهك عن المسكين ولا تصرف, تصرف طرفك عن المعوز يعني تغمض عينيك كده بعيد عنه ولا تصنع شيئا يجلب عليك لعنة الإنسان واحد لا تهمل صدقة لا تتجاهل هذه المعرفة طبعا الإنسان اللي صاحب احتياج فعلا بيبان في كلامه وتصرفاته والإنسان اللي بيسلك سلوك يدخل تحت باب الكذب أو النصب أو أو أو أو برضه بيبان سلوكه خالص فإن عرفت أن هناك إنسانا معوز يحتاج فعلا لا تهمل هذه المعرفة ما تهملهاش وما يعملش لنفسه الإنسان أنه مش واخد باله أو مش عارف نقطة تانية يقول له لا تأبى يعني لا ترفض أن تعطي الإنسان ما يحتاجه عشان كده عندنا في الكنيسة بنظام لجان للبر بتخدم المعوزين وعندنا خدمات في الكنيسة بصفة عامة بتخدم نوعيات الاحتياج بل بالعكس ده الكنيسة بتبتدي بعض المشاريع اللي قبل ما الإنسان يحتاج يعني عندنا مشروع مثلا اسمه مشروع بنت الملك بنت الملك ده عشان البنت في القرى وفي البلاد الصغيرة اللي ما عندهاش إمكانيات لما توصل للجواز تبقى إمكانيات متوفرة تقوم الكنيسة تقول لها افتح لك دفتر توفير واحط لك كل شوية مبالغ فيه علشان العطايا ده هي تزيد يوم ما تيجي ترتبطي وتكوني أسرة تلاقي وياكي مبلغ يساعدك ويبقى راسك مرفوعة وهكذا عندنا الرعاية التعليمية في التعليم عندنا الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية أشكال وأنواع برامج عندنا الأسقفية نفسها أسقفية الخدمات اسمها أسقفية الخدمات الاجتماعية وعندنا مشروع كبير بنخدم بيه على مستوى مصر بحالها اسمه مشروع الرعاية الاجتماعية كل ده بعمل منظم عمل منظم علشان صاحب الاحتياج يجد احتياجه لكن مثلا واحد عنده الصحة وما بيشتغلش نقول له ادي الشغل يرفض الشغل وعايز يعيش على معونة تفتكر ده نستمر ان اساعده ده طاقة معطلة طاقة معطلة ما لم يكن مريض او معوق او او او الى الاخر واحد بينصب واشكال متعددة واحد متمرد حط بقى اسماء كتير لكن العمل احد الاعمال الرئيسيه في خدمه الكنيسه هي خدمه ذوي الاحتياج مهما يكون الاحتياج ده واحيانا يتهموا ابونا ويقولوا ابونا اصل بيحب الاغنياء وبيسيب الفقراء هو الحقيقه بيحب الاثنين بس هو لما بيحب الاغنياء او بيحب الفقراء ما هو دول اللي بيساعدوا دول شيء طبيعي وده التوازن اللي بيتم هنا يقول لا تأبى يعني لا ترفض, لا ترفض أن تعطي لإنسان بائس ما يحتاجه يقول كمان لا تحول وجهك يعني لا تتجاهل حياة الإنسان أو لا تصرف طرفك يعني ما تخليش عينك كده كأنك مش شايف الموضوع اهتم بالمسكين باحتياجه أحب أحكي لكم حكاية مرة كنا بنساعد في ولادنا وبناتنا اللي في الجامعة و ولادنا وبناتنا في الجامعة كنيسة بتساعدهم وده شيء حلو جدا وهم لما يكبروا هيساعدوا آخرين ونفس المساعدات اللي بتقدمها الكنيسة جاية من ناس اتعلمت وكبرت وبتقدم الخدمة دي مرة من المرات كنا بنخدم طالبة في الجامعة وكنا في وقت زي دلوقتي كده زي نوفمبر يعني والكنيسة بصت وشافت ايه احتياجها بالظبط في الكلية اللي بتدرسها وقالت لها اتفضلي ورتبت لها كل حاجة والبنت ماشية كانت لابسة زي آه متأسف يعني صندل مكشوف من حاجات البنات المكشوفة دي بس احنا في جو شتاء وجو مطر فأبونا اللي قاعد سأل فلانة انت بتروحي الجامعة بكده فالبنت سكتت لحظة وراحت قايلة عبارة مهمة قوي قالت يا ابونا ربنا يكفيك شر الحاجة يمكن العبارة دي بنسمعها كتير لكن هي عبارة مهمة جدا ربنا يكفيك شر الحاجة يعني أحيانا الإنسان يبقى محتاج شيء لكن ما عندوش مفيش شر الاحتياج ألم الاحتياج مرارة النفس كلها تعابير تتساوى مع بعض وكانت النتيجة إن الكنيسة خدت بالها وكملت احتياج البنت دي وتخرجت واتجوزت وسافرت وكل أمورها بقت حلوة خالص عايز أقول لك إنك حط قدامك باستمرار لا تكن يدك مبسوطة للأخذ مقبوضة عن العطاء لا تكن يدك مبسوطة للأخذ يعني بتاخد لكن عشان تدي ايدك مقفولة او مقبوضة لا تعطي شيء خليك كريم وعطاء وعطاءك سخي دي النقطة الثانية انك تكون حنين وما تكونش قاسيا في اعطاء الشخص المعوز جسديا الصدقة او ما يحتاجه الأمر الثالث والأخير ما تنساش الناحية النفسية الاحتياجات مش احتياجات مادية مش احتياجات مادية الاحتياجات النفسية ربما تفوق أعطي المعوز نفسيا المحتاج نفسيا اديله المشاعر المشاعر اللي تساعده ربنا يحفظكم جميعا في ناس كتيرة محرومة من المشاعر الإيجابية مشروع محرومة من أن شخص يقول لها برافو أو يشجع أو يسند أو يساعد حاجات صغيرة جدا لكن في شخص محروم نفسيا من الحاجات دهيت يقول يشوع بن سيراخ في إصحاح أربعة لا تزد القلب المغيظ قلقا ولا تماطل المعوز بعطيتك يعني القلب وهو قلب تعبان نفسه تقوم تزود الهم عليه هم تاني تقوم تعامله بقسوة تقوم الحنية مفيش أنا منساش مرة آه زمان يعني كنت بخدم في آه نطاق برضه الاحتياج وبعدين واحدة شابة كده متزوجة وقعدت تقول عندي مشكلة وعمالة تعيط فهدأت من روعها قلت لها اقعدي احكي لي وأنا كان عندي وقت ساعتها فقعدت تحكي لمدة ساعة وأنا عمال أسمع وعمال أسأل أسئلة قليلة بعد الساعة قالت لي أنا خلاص مشكلتي اتحلت إيه مشكلتي اتحلت إيه طب أنت كنت جاية ليه قالت لي خلاص أنا كنت عايزة حد يسمعني وحتى السمع في حد ذاته احد وسائل الحنو انك تسمع الاخر ده في مره قريت قصه لطيفه قوي عن شخص كان في منصب كبير فكان تليفونه ما يبطلش رن خرج من المنصب الكبير رخر تليفونه خرج من الرن ما عادش بيرن فالراجل جات له ازمه نفسيه التليفون كان شغله على طول على طول على طول لما خرج من منصبه او من مسؤولياته خلاص الكل سابه الكل بعد عنه ودي نقط جوهريه مهمه جدا ابحث في حياتك على الشخص اللي محتاج الحنو اللي محتاج جبر الخاطر نفسيا خليك بالاختصار زي القانه والكلمة الحلوة بتاعته ترجمها بقى في المواقف المختلفة يقف قدام حنة المجروحة نفسيا ويقول لها أما أنا خير لك من عشرة بنين إيه الكلمة الجميلة ده هي إيه تطيب الخاطر ده إيه التنازل الكبير منك يا ألقانة ده كان ممكن يقف يقول لها ما أنت السبب أو يعايرها أو يهملها أو أو أو أسباب كتير لكن أنه يظهر هذا الحنو الرائع بهذه الصورة بيسدد احتياجها النفسي يقول لنا إيه يشوع برضو ابن سراخ لا تتوارى عن الباكين ونح مع النائحين ولا تتقاعد عن عيادة المرضى فإنك بمثل ذلك تكون محبوباً هقولها العبارة دي جميل دي في إصحاح سبعة لا تتوارى عن الباكين يعني الإنسان في حزن أقف اسنده احنا دايما نقول كده نشاطركم الأحزان نشاطركم الأحزان يعني بنقسم الأحزان بدل ما تبقى عليك أنت لوحدك أنا باجي أعزيك وده بيجي أعزيك ودي بتيجي تعزيك يوم الحزن ينقسم على كل هؤلاء يوم يخف حدته لا تتوارى عن الباكين ونح مع النائحين اتأثر بيهم اتأثر بيهم لا تتقاعد عن عيادة المرضى الإنسان المريض اللي محتاج اللي مرضه واحنا في زمن مرض دلوقتي يحتاج ان احنا نسأل على بعض كتير ونسأل على صحة بعض بالحقيقة مش مجرد كلمة وان احنا نهتم ايضا بكل الاجراءات الصحيه اللي بناخدها احنا داخلين على وقت شتاء وقت فصل الشتاء فصل الشتاء بالطبيعة بتزداد فيه الانفلونزا والزكام والبرد أدوار البرد وربنا من رحمته بيخلي بلادنا دايما فيها إنتاج البرتقال واليوسفندي وأنواع البرتقال الكتيرة اللي هي فيها فيتامين سي اللي ممكن يساعدنا في مناعة جسمنا لكن اهتم بالإجراءات كلها الكمامة وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي وكل ما كنت بعيد عن اللي بيكلمك متر فأكثر كل ما يبقى أحسن في كل اتجاه في كل اتجاه يعني مش بس الاتجاه اللي قدامك في أي اتجاه يعني ما نقعدش ملزقين في بعض حاجة مهمة جدا لغاية ما ربنا يسمح ويعدي ال يعني الوباء ده اللي أثر على العالم كله دلوقتي حوالي 40 مليون شخص أصيبوا في العالم حوالي مليون ونص ربنا يحفظكم توفوا والعمل عمال يزيد وطبعا احنا بلادنا محتاجة الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه لازم الناس تعيش وتاكل او لازم تشتغل ما نقدرش نقفل لا مدارس ولا نقفل اماكن عمل ولا مصانع ولا شركات الناس لها احتياجات احتياجات الاكل واحتياجات الشرب واحتياجات الحياه بصفه عامه فارجوكم انتبهوا كثيرا واهتموا جدا وانت في وسيله مواصلات بدون كمامه نسبه الاصابه ممكن توصل ل 90% بالكمامه بتنزل ل 9% فرق كبير خالص وبالذات لو كانوا الاثنين لابسين الكمامه الاثنين اللي هم بيتعاملوا مع بعض هنا يقول لا تتقاعد عن عياده المرضى انك تسال عن المرضى سواء بالتليفون سواء ان كان في امكانيه زياره وباحتراس كده لكن المهم انك تكون زي ما بولس الرسول بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين او يقول البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين احشاء ورأفه احشاء رأفات يعني ازاي قلبك يبقى فيه قيمة الحنو والحنية والحنان ده متوفر وياك ما تكونش قاسي خلاصة الأمر خلاصة الأمر إنك آه وأنت ابتديت الصوم الكبير وعايز تجمع لنفسك حياة مليئة بالفضائل وتراجع نفسك وتراجع قلبك من فضلك لا تكن قاسيا لا تكن قاسيا والمثل بتاع الابن الضال حنو الاب وقسوه الاخ والمثل او القصه بتاعت القانا وحنا زوجته خدهم قدامك وحطهم وراجع نفسك ربما تكون مش واخد بالك انت قاسي على اي شخص بتتعامل وياه في حياتك يعطينا مسيحنا ان تكون قلوبنا مليئه بهذا الحنان لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين Amin alleluia zog sabatri ke yo ke agyub pneumati ke nikoi kes Την όση βολιγό εμμοζιό μπεν σόις Ιησούς μπε Χριστός صديم منون عينانا كشيت خريس موسس تيمي توي بنتي ملشي سيدك بقدر صوت بنتي دافيد تي صوفيا انتي سولومون شوزا في عريب وكنم بطاويرت في بنيوت الطيود ناشر بابا بطا ودروس نمن نيوت نبس كوغوس نيت كي نيمان انتم سبيو انو غاجي تيرو سابسيت انو اتشالف كين كولي son kirie loge son amin ismo ero ismo stime tan yakun volgo embesmo ليتراف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس أربعة عناد غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطامات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي آمين ese show.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا